دعوة على القهوة
الدعوة بستان يافع الدعوة كالنور الساطع في كل مكان دعوتنا في المقاطع يا والشارع بالدعوة تسمو أمتنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد هذه حلقتنا السابعة في برنامجنا دعوة على القهوة ونحن نكرر الشكر والجزاء على الله عز وجل لأخينا الكريم الحج فؤاد الرشيدي الذي رحب بتلك الدعوة ونسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وفي جميع الحاضرين وأن يرضى عنا في الدنيا وفي الآخرة اخترت أن تكون هذه الحلقة ترقيقا للقلوب في معية الصالحين الذين أحسنوا العمل في أمور متنوعة ما بين العبادة والمعاملة فصدرت عنهم الأعاجيب ولعل واحدا منا أن يستمع إلى قصة من تلك القصص التي حصلت للصالحين فتكون مفتاح هدايته أو صلاح حاله وكل قصة لها سطر أو اثنين أو ثلاثة لكن لها معاني كبير القصة الأولانية أن الصالحين كانوا يتعلقون بالقرآن الكريم جدا فالقرآن هو حياتهم يعني المصحف ده ما يبعدش عنهم أبدا تلاقي المصحف معاه في جيبه وتلاقيه في بيته وعند المخدة ودلوقتي في لغة العصر على السيارة وعلى المكتب وعلى وعلى وعلى يصبح الصبح يفتح المصحف يقرأ يلاقي نفسه مريح شوية يمسك يقرأ يركب العربية الاتوبيس الترام يمسك المصحف يقرأ يجي ينام قبل ما ينام كده يمسك يفتح يبص في صفحتين ثلاثة يقرأ حتى لو ما بيعرفش يقرأ تلاقيه دايما يسمع القرآن ومحمل بقى المشايخ القراء أصحاب الأصوات الندية قاعد يسمع مقطع من هنا ومقطع من هنا وتلاقيه بيستمتع أو مشغل في العربية منين ما يدور العربية إيه اللي يدور معاها الكاسيت مشغل القرآن في ناس كده حياتها القرآن أنا أعرف مستشار من المستشارين بي كان بيصلي عندي في المسجد من حبه للقرآن الكريم لقيته بيعمل ايه وهو بي بيقود على المسافات البعيدة على الصحراوي حاطط المصحف قدام منه على الطابلو وبيقرا وهو بيسوق قلت له انت مش خايف يقول لي سيبها على الله ما اقدرش استغنى عن المصحف لو المصحف اتقفل من قدام عينيا احس ان انا يتيم في الدنيا اه والله العظيم في واحد بقى من الصالحين اسمه داوود الطائي ده كان من الصالحين الاولياء الراجل ده كان يجي يعملوا له الغدا يوم واخده ضربه على بعضه ما كانش عندهم خلاطات فهم بيفتوه بالمعلقه كده يقول لهم لا لما تيجوا تقدموا الغدا ما تجيبوش العيش لوحده والطبيخ لوحده لا فتهولي على بعضه كله يقوموا ضاربينه في الخلاط ويقوم شاربه بالكوبايه الله يقول احنا كل ما نجيب لك الغدا طالب انك تعمله فتيت مضروب في الخلاط يقول لهم اه يقول لهم ما بين مضغ الخبز وشرب الفتيت قراءة خمسين آية أنا لو قعدت أكل الأكل هيفوتني قراءة خمسين آية إنما لما أشرب الأكل على بعضه كله خد كام دقيقة خد دقيقة دقيقة أكمل قراية بقى يبقى الراجل خايف إن يروح من عمره مقدار خمسين دقيقة خمسين آية يقراهم من المصحف أنا مش بقول لك اعمل زي واضرب ال- الأكل في الخلاط لأ بقول لك ما تحرمش نفسك من ان يكون الكتاب العزيز القرآن الكريم ليه حظ منك وعينيك لها حظ منه يوميا ده مرة اتنين مسافرين مع بعض وكانوا لوحدهم في الطريق فنزلوا في المكان قال له المكان ده موحش لا أنيسة فيه هنقعد فيه ازاي قال له لا إن معنا الأنيس قال له ايه هو راح مطلع المصحف من الشنطة قال له هذا أنيسنا في خلوتنا المصحف يأنس الوحشة بتاعتنا ننتقل من قراءة القرآن إلى صالح آخر من الصالحين قالوا واحد صاحبه يخبط عليه قال له أنا عايز فلوس سلف وأي واحد عنده فلوس بيروح لصاحبه يطلب منه قال له اديني سلفة فاداله السلفة بعد ما اداها له ايه اللي حصل قعد يبكي الراجل ده اسمه عمران ابن مسلم الراجل الصالح ده صاحبه خبط عليه قال له عايز فلوس مزنوق في قرشين اداله قفل عمران الباب وقعد يبكي فزوجته سألته قالت له ما يبكيك وقد قضيت حاجات انت بتبكي ليه ما انت اديت له الفلوس ده انت فرجت عنه قال أبكي لأني أحوجته إلى أن يأتي إلي ويسألني لماذا لم أبحث أنا عن حاجته حتى لا يضطر إلى السؤال الله أكبر هي الواحد يروح يطلب من صاحبه دي سهلة ده لو بيطلب من أخوه أنا أعرف واحد والله بي بيقول لي أنا ب- بيبقى عزيزة على نفسي لو طلبت من أبويا سلفة ما بالك لما يروح يطلب من صاحبه وبرضه مهما كان فيها نوع من الشدة إن أنا رايح الإيد برضه اللي بتاخد إيد برضه تحت شوية مهما كان الصحوبية جامدة بس برضه هو بياخد الفلوس بيبقى مستحي شوية قال أنا ببكي لأن صاحبي احتاج وأنا ما عرفتش فاضطريت إن هو يجي ياخد مني تخيل العمق في الصحابة وصل في الصحبة وصل لحد فين نموذج آخر من عند الصالحين في بر الوالدين ده اسمه محمد بن المنكدر ده اتربى في مدرسة الصحابة متوفى في حدود سنة 120 هجرية تعلم عليه ده الصحابة كان واحد من الكبار جدا في الفقه والولاية والصلاح كان ليه أخ اسمه عمر عمر في الأوضة جنبه قاعد يصلي طول الليل عمر بن المنكدر محمد أخوه بقى ابن المنكدر قاعد في الأوضة اللي فيها والدته بتعمل ايه يا محمد مع والدتك والدته كانت محتاجة ان رجليها تتدلك مساج طبيعي كده علاج ها محتاج ان رجليها تتدلك بيسموها غمز القدم اللي هي المساج باللغة المعاصرة فبيقول بت ليلتي أغمز قدم أمي قاعد أشتغل لها المساج الطبيعي عشان تخف وبات أخي عمر في الحجرة المجاورة يصلي فوالله ما يسرني أن ليلتي بليلته والله أنا ما ما افرحش ان انا كنت انا اللي بصلي وهو اللي قاعد هنا لا ده انا عملي كده مع امي ها عملي كده مع امي افضل ليا من قيام الليل لانه هيدخل السرور على مين على والدته ده مش كده وبس ده واحد تاني عجيب من الصالحين كان فيه البيوت زمان كانت زمان قلت لك صحراويه كده وفيها جحور يطلع منها عقرب ولا تعبان ولا حاجه فمره وهو في البيت قبل ما يروح الشغل لقى عقرب جه يضربها دخلت الجحر بتاعها ففضل يمد ايده في الجحر لحد ما طلعه وهي تلسعه تلسعه تلسعه طلعها وخد كام لسعه طبعا علاج لدغه العقرب سهله وقتلها قالوا له ايه إيه اللي خليك تستحمل الثلاث اربع لسعات وتمد ايدك في جحر العقرب قال لهم خفت ان امضي الى عملي فتخرج العقرب فتلدغ امي فالمهم ان هذ- هؤلاء الناس كانوا يحرصون على قراءة القرآن يحرصون على مشاعر إخوانهم وصلتهم يحرصون على بر أمهاتهم طب عارفين أسامة بن زيد اللي هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت النخلة قيمتها ألف ألف درهم ألف, ألف درهم مبلغ كبير النخلة قيمتها كده فلو قطع النخلة وخد الجمار منها الجماعة بقى الرشايدة والإتكوية يعرفوا الجمار قلب النخلة الأبيض اللذيذ اللي بيتاكل ده فبوظ نخلة بألف درهم عشان ياخد الجمار يوديه فين يوديه لأمه قالوا له بقى تبوظ نخلة بألف درهم قال لهم آه طب ليه قال لهم أصل أمي بتحب الجمار وأنا حبيت أدخل السرور عليها فداها ألف درهم والله لو طلبتني أعمل لها كده في النخل كله لا أعمل كده شايف بر الوالدين وصل لحد فين واحد تاني وهو الربيع ابن خثيم ده متوفى سنة 65 هجرية وتربى في مدرسة الصحابة ده عبد الله بن مسعود قال له لو رآك رسول الله لأحبك اسمه الربيع بن خثيم عبد الله بن مسعود بيقول له لو النبي شافك كان يحبك من أخلاقه ومن عبادته ومن معاملته أصابه الفالج الفالج يعني الشلل النصف ربنا يعافينا ويشفي مرضى المسلمين فكان يسمع الأذان في المسجد جنب بيته يقول لهم شيلوني يقولوا له انت معذور يعني انت ما ما عليكش صلاه في الجامع صلي ما- يقول لهم لا استطيع ان اسمع حي على الصلاه حي على الفلاح ثم لا اذهب الى المسجد ان سمع احدكم حي على الصلاه حي على الفلاح فان استطاع ان يذهب الى المسجد حبوا فليفعل لو هتروح على بطنك يبقى ده حرص هؤلاء الناس على ايه على حي على الصلاه على حي على الفلاح على المسجد على الصلاه واحد تاني اسمه عامر بن قيس كان من أحد الكبار في الصلاح عامر بن قيس كان بيحب الحاجات الحلوة وكان بيحب الثريد عارف الثريد اللي هو إيه اللحمة الفتة الفتة عندنا دلوقتي وكان بيمنع نفسه منها كتير بيصوم كتير بيصوم كتير فمرة قعد يا سلام نفسي في أكل الثريد بنت عمه عملت له أكلة الثريد عملت له الفتة راحت ودتها له ف... ونفسه فيها بقاله فترة ما أكلهاش بيصوم على طول راح شايل قصعة الثريد وطالع بيها رايح لمجموعة من أيتام الحي كذا بيت معروفين وقال لهم تعالوا أنا عازمكم على الفتة وأجلسهم إلى قصعة الفتة فأكلوها ولم يأكل معهم بنت عمه اتغمت قوي بقى أنت كان نفسك في الفتة بقالك ثلاث شهور صايم ونفسك فيها ولما جبتها لك ما تاكلش منها وتروح تديها للأيتام قال لها أليس أردت أن تطعميني مش أنت عاملاها عشان تنفعيني وتطعميني إن نفعي في أكل هؤلاء الأيتام مش أنت عايزة تنفعيني بالفتة خلاص أنا عايز أنتفع أنا لو أكلتها هتروح فين نهايتها نهاية الأكلة معروفة هتروح فين إنما لما وكلها لليتامى نهايتها هتبقى فين عند الله عز وجل هكذا كان يفعل الايه يفعل الصالحون احنا في ختام هذا اللقاء عن الصالحين مالك بن دينار قال مساكين اهل الدنيا غلابه قوي اللي شاغلين نفسهم بالدنيا وناسين الصلاه وناسين الصوم وناسين البر الوالدين والعمل الصالح مساكين ليه قال خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا اطيب ما فيها ضيعوا وقتهم في طلب الدنيا وكانوا ناسين حق ربنا انما لما يطلب الدنيا وعارف حق ربنا ده حاجة تانية مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب ما فيها قالوا وما أطيب ما فيها قال ذكر الله عز وجل ومحبته والأنس به والشوق إليه والإقبال عليه والإعراض عما سواه فاللهم أذقنا حلاوة ذكرك يا رب العالمين وآنسنا بك واجعلنا من المشتقين إليك اللهم إنا نسألك أن تجعل هذه اللقاءات في موازين أخينا الكريم الحاج فؤاد داعينا إلى هذا المقهى وأخينا الحاج سيد الواسطة بيننا وبينه وفي موازين إخواننا الحاضرين جميعا والله ما حضرنا بينكم إلا على نية الإخلاص لله عز وجل بقصد الإفادة بقصد أن ننتفع بكم وأن تنتفعوا بنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الدعوة بستان يافع الدعوة كالنور الساطع في كل مكان دعوتنا في المقادح يا والشارع بالدعوة تسمو أمتنا بالسنة والعلم النافع والدعوة فيها رفعتنا والدنيا كالبيت الجامع